بسم الله الرحمن الرحيم
أيها اعداد الناس انتبه أيها الناس إعلان.
نعلم من صلى الفجر حاضر معنا فله عن كل صلاة فجر عشرة جنيهات مم. جمع ده حالته ازاي حتى اللي ما بيصليش هيجي يصلي الفجر ده أين تصلي الفجر الصلاة خير من النوم ما هي أحاسيسك تجاه هذه الكلمة والاستشعار عشرة جنيهات مم. جمع ده حالته ازاي حتى اللي ما بيصليش هيجي يصلي الفجر ده أين تصلي الفجر الصلاة خير من النوم ما هي أحاسيسك تجاه هذه الكلمة وهل استشعرت معناها في ليلة من الليالي وهل قلبتها في فكرك مرة سألت نفسك سؤالا ولماذا الصلاة خير من النوم أين تصلي الفجر كم من الخلق يسمعون هذه الكلمة في نداء الفجر لكن أقل القليل من يتدبر معناها ويفهم المراد منها أين تصلي الفجر وكم وكم من أولئك الذين يسمعون هذه الجملة في أذان الفجر وأقل القليل من يستجيب لها ومن يلبي نداءها إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً حتى الإخوة حالهم في صلاة الفجر يغم حتى الأخوة أين تصلي الفجر انظر إلى المساجد في صلاة الفجر وعد لي الناس عد لي الإخوة اللي حافظين قرآن وبيدرسوا عقيدة وبيدرسوا فقه وبيكثروا من دروس العلم أين هم في صلاة الفجر نائمون الفجر.
أكبر دليل على صدق إيمانك الفجر ذلك لأن أثقل صلاة على المنافقين صلاة إيه؟ الفجر والعشاء أين تصلي الفجر بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة الفجر أو ما عرفت أن المنافق سمته تضييع صلاة الفجر أتحب أن تحشر في الآخرة مع أبي بكر وعمر أم مع عبد الله بن أبي بن سلول الفجر من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في حماية ربنا الفجر عايز تشوف وجه الله حافظ على صلاة الصبح الفجر الأخ فلان الأخ حافظ عشر تكتاب دارس عقيدة الأخ الأخ الأخ أقول لك بيصلي العشاء والفجر بجماعة تقول لي لا أقول لك ده فخ مش أخ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار أين تصلي الفجر لفضيلة الشيخ مسعد أنور والآن مع مادة هذا الشريط صلاتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو لقاؤنا التاسع في هذه السلسلة المباركة التي عنونا لها في ظلال العرش كان آخر ما تحدثنا فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه آخر ما توقفنا عنده في درسنا الماضي هو التعليق على قول النبي ورجل قلبه معلق بالمساجد هذا صنف ثالث من الأصناف الذين يستظلون في ظل ربنا يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى رجل متيم بالمساجد بينه وبين المساجد علاقة حب إذا أذن للصلاة الظهر كان أول الناس دخولا وإذا فرغ الناس من الصلاة كان آخرهم خروجا قال ابن حجر رجل معلق بالمساجد شبه النبي قلب هذا الرجل بالقناديل المعلقة في المساجد إشارة إلى طول ملازمته للمسجد بقلبه حتى ولو كان الجسد في خارج المسجد ثم بينا أهمية الصلاة في جماعة وأدلة وجوب صلاة الجماعة على الرجال وسقنا لحضراتكم نماذج من سلفنا الصالح وكيف أنهم كانوا يستمسكون بصلاة الجماعة حتى وهم في مرض حتى ومعهم رخص للتخلف عن الجماعة الأعمى يصلي في جماعة الرجل الذي سقط شقه ذراع ورجل يسير برجل واحدة يتحامل على رجلين ويصلي في الجماعة كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام لو فاتت أحدهم تكبيرة الإحرام ثم تكملة لما سبق درسنا في يومنا هذا تحت عنوان أين تصلي الفجر أين تصلي الفجر أخي المسلم الملتزم وأنت تتقلب على فراشك في كل ليلة وتسمع هذا النداء الذي خصه النبي بأذان الفجر عندما يغرد المؤذن ويصيح قائلا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ما هي أحاسيسك تجاه هذه الكلمة وهل استشعرت معناها في ليلة من الليالي وهل قلبتها في فكرك مرة وسألت نفسك سؤالا ولماذا الصلاة خير من النوم كم من الخلق يسمعون هذه الكلمة في نداء الفجر لكن أقل القليل من يتدبر معناها ويفهم المراد منها وكم وكم من أولئك الذين يسمعون هذه الجملة في أذان الفجر وأقل القليل من يستجيب لها ومن يلبي نداءها المسلم اللي قلبه معلق بالمساجد اللي ربنا هيكافئه فيجعله في ظله يوم لا ظل إلا ظله عندما يسمع الصلاة خير من النوم ولو كان في سبات عميق وتحت الفراش الوثير وينعم بالدفء والمطر يغرق الدنيا من حواليه إذا سمع الصلاة خير من النوم كل شعرة في بدنه وكل خلية في بنيانه تصيح قائلة بلسان حالها لبيك لبيك اللهم لبيك فيدفعون الفرش ويفضلون البر إن كان في طاعة الله على الدفء أما المريض عابد الدنيا عابد شهواته يسمع المؤذن يصيح فيه الصلاة خير من النوم يسمعها ويتقلب على فراشه كالخنزير وكأن المؤذن ينادي في موتى وكأنه يصرخ في عالم القبور أكثر الناس يسمعون الصلاة خير من النوم وأقل القليل من يجيب حتى الإخوة حالهم في صلاة الفجر يغم حتى الإخوة انظر إلى المساجد في صلاة الفجر وعد لي الناس عد لي الإخوة اللي حافظين قرآن وبيدرسوا عقيدة وبيدرسوا فقه وبيكثروا من دروس العلم أين هم في صلاة الفجر نائمون صعد شخيرهم إلى سطح القمر إلا من رحمه الله منهم اللهم اجعلنا من المرحومين الصلاة خير من النوم لماذا؟ لأن النوم استجابة لنداء النفس والصلاة استجابة لنداء الله الصلاة خير من النوم لأن النوم موت والصلاة حياة النوم موت والصلاة حياة هي خير من النوم لأن النوم راحة للبدن والصلاة راحة للنفس أرحنا بالصلاة يا بلال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألمت به ملمة ينطلق إلى راحة الروح أرحنا بالصلاة يا بلال الصلاة خير من النوم لأن النوم ضعف أمام النفس وذل أمام الشهوة أما الصلاة فهي ذل لله عز وجل والعبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لمين لله وتحط مناخيرك تحت دماغك في الارض ذل ذل محبب دي العبودية كمال الذل مع كمال الحب لمين لله عز وجل الصلاة يا سادة خير من النوم لأن النوم يشترك معك فيه البهائم الحمير الكفار إنما لا يقوم لصلاة الفجر إلا مؤمن يبقى أفضل بالذات صلاة الفجر أكبر دليل على صدق إيمانك ذلك لأن أثقل صلاة على المنافقين صلاة إيه؟ الفجر وفجر العشاء يبقى الصلاة خير من النوم من أجل هذه المعاني القليلة التي قلتها آنفا فهل وقفت أخي الكريم على هذه المعاني من قبل وأنت تسمع المؤذن يغرد الصلاة خير من النوم ذلك النداء الشريف الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم أذان الفجر أين تكون ساعة أن يؤذن المؤذن الصلاة خير من النوم وهل أنت من المسارعين إلى بيوت الله الطاهرة الملبين لنداء الله عز وجل أم أنك وقتها في عالم الموتى في عالم الغافلين الذين غرقوا في سبات عميق إنني أحزن من أحوال المسلمين عند أذان الفجر تمر في شوارع المسلمين تجد أفراح فيها ألف راية لإبليس منصوبة مخدرات تشرب راقصة ترقص تسعين في المية من المعازيم مساطيل نساء متبرجات اختلاط بلايا على كل لون يسهرون يطنطنون وينبحون وينهقون طوال الليل لا عبرة عندهم لمريض فليهلك لا عبرة عندهم لتلميذ يذاكر فليفشل المهم ان احنا ننبسط وبعدين يسهرون في لهوهم وباطلهم الى اذان الفجر يغرقون في الرقص واللهو والاغاني والضلالات واذا سمعوا خشخشة الميكروفون في المسجد المؤذن يستعد لأذان الفجر ينسحبون إلى جحورهم كالحيات والثعابين ويفرون شياطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراط شياطين والله الناس اللي كانوا بيبطلوا دول فيهم ذرة خير النهاردة في ناس يبقى الأذان بيؤذن له والأغاني شغالة يا ابني عايزين نصلي الفجر لا لا سيبونا نفرح في نماذج كده احنا عايشين مع بني آدمين جبلات إلا من رحمه الله منهم أين أنت وقت صلاة الفجر تمر على المقاهي للفجر فتجدها كظيظة في العواطلية مش واحد محترم بيقعد على القهوة للساعة 2 بالليل مش عايز اقول مفيش واحد محترم بيقعد على القهوة صلى على رسول الله للفجر لا سيما وقت المباريات الماتش جاي الساعة 4 الفجر تلاقي القهوة ايه مليانة ستة الفجر ما مش هنروح الشغل النهاردة عشان الماتش كظيمة ويؤذن للفجر وهم جلوس ولا يقوم أحد هذا أمام المسرحية هذا أمام المباراة هذا أمام الدش وإذا سمعوا الأذان فروا أو ينامون قبيل الأذان بدقائق هذا حال الناس مع الأسف فيا مضيع صلاة الفجر هل تعرف شرف وفضل صلاة الفجر في جماعة في أول وقتها اسمع اسمع لتعلم كم ضيعت من يديك من ضرر روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله من صلى الفجر والعشاء في جماعة يكتب له كقيام ليلة يبقى اللي بيصلي العشاء والفجر في جماعة يكتب في ديوانه أنه من القوام للليل صح كل يوم يكتب لك قيام ليلة قيام ليلة عمل بسيط ورتب ربنا عز وجل عليه أجرا عظيما فيا باغي الخير أقبل يا من أردت أن تقطف الحسنات سهلة لينة عليك بشهود هاتين الصلاتين روى أبو داود والترمذي والحديث صحيح صححه الألباني عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة يا اخوانا الصراط الذي سنمر كلنا من عليه الكافر والمسلم المؤمن والكافر الصالح والطالح هتمر وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا الصراط مظلم جدا ضيق مزدحم عليه كلاليب وشوك كشوك السعدان عشان تمر محتاج نور عشان تشوف ماشي فين محتاج نور تأخذ نور على قدر عملك عايز بقى تسير على الصراط كأنك تسير تحت قرص الشمس في منتصف النهار عايز نور تام ايوه امسك في صلاة الفجر باسنانك وامسك في صلاة العشاء باسنانك بشر المشائين في الظلم بالنور الايه التام يوم القيامة المنافقين اللي من علاماتهم تضييع صلاة الفجر والعشاء في جماعة يقول لك انظرونا نقتبس من نوركم شوية نور امشي في نورك خلاص حرم ربنا هذا على المنافقين وعلى الكافرين والله هذه بشرة لو لم يكن لصلاة الفجر فضل إلا هذا الحديث لكفى وكيف ولها من الفضل الكثير الكثير روى البخاري ومسلم في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة اللي هم ايه العصر والصبح الفجر الصبح والعصر اللي عايز الجنة يمسك في دول روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صلاة ايه برضو الصبح والايه والعصر روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله يعني في عنايته في حفظه في تأييده صلي الصبح في جماعة كده واقعد قول الأذكار اطمن لن يصيبك في يومك هذا ضرر ولو أصابك ضرر يبقى أعلم أن ضررك هنا هو الخير كلام واضح من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في حماية ربنا في رعايته في تأييده في حفظه يا من تصلي صلاة الصبح في جماعة أو ما تدري أن من أسباب رؤية وجه الله في الآخرة المحافظة على صلاة الصبح عايز تشوف وجه الله اه طبعا حافظ على صلاة الصبح وافضل متعة في الجنة رؤية وجه الله كما قال احد السلف هل طابت الدنيا الا بذكره وهل طابت الاخرة الا بعفوه وهل طابت الجنة الا برؤيته هو في احسن في حاجة في الدنيا احسن من ذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما اللهم اجعلنا من اهل هذا الحديث اللهم امين هل طابت الدنيا الا بذكره هل طابت الآخرة إلا بعفوه هل طابت الجنة إلا برؤيته اسمع والحديث رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ثم قال إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ثم قال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه يبقى من أسباب رؤية وجه الله إنك تحافظ على صلاة الصبح وصلاة العصر قال الحافظ ابن حجر وهو يعلق على هذا الحديث ووجه المناسبة بين هاتين الصلاتين ورؤية وجه الله أن الصلاة أفضل الطاعات وأفضل الصلوات صلاة الصبح والعصر ذلك لاجتماع الملائكة فيهما ولرفع الأعمال مش احنا في ملائكة معنا كتب بيبدلوا علينا وقت الصبح ووقت الايه العصر الورديات بتتبدل الصبح والعصر والعمل اليومي بيرفع وقت الصبح ووقت الايه العصر فالصلاة افضل الطاعات وافضل الصلوات صلاة الصبح وصلاة العصر فاكرم ربنا المتمسك بهما بافضل العطايا وهي ايه رؤية وجهه عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم اجعلنا من أصحاب هذه الوجوه فيا غافل عن صلاة الفجر أتضيع هذا الخير كله من يدك أيصعب عليك يا مسكين أن تهجر فراشك للحظات قلائل لتجيب الذي خلقك والذي أكرمك بنعم لا تعد ولا تحصى ترى لو أعلنت المساجد على الناس في يوم الجمعة أنه من صلى الفجر في جماعة من الغد فله عن كل صلاة فجر خمسة جنيهات ترى أتهجر المساجد في صلاة الفجر ها لو مسجد جاد المولى اعلن يا اخوانا من بكرة اللي هيصلي الفجر في جماعة صلاة الفجر عندنا بخمسة جنيه هتلاقوا مكان في الفجر ها وهم بتوع جاد المولى بس اللي هيصلوا هنا ده هيجي لك ناس من رمسيس وناس من مش كده خمسة جنيه الصباح يعني قبل الشغل الصباحة خمس جنيهات خمسة تفتح يعني خمسة جنيه يعني ان شاء الله ربع كيلو لحم نعمل شوربة وخلاص ذلك لأن مصيبة الناس في الدنيا صارت أعظم عندهم من مصيبتهم في الدين ذلك لأن الناس الغالب فيهم مع الأسف إيثار الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا هو حال الناس في صلاة الفجر مع الأسف إذا صاح المؤذن الصلاة خير من النوم يتقلبون على الفرش وكأن الأمر لا يعنيهم كأن النداء لمجهول كأن الرجل يصيح في القبور ويصرخ في الموتى فإذا انطلقت أنت إلى المسجد في صلاة الفجر تلاقي صف صفين وتسعين بالمئة ممن يصلون الفجر هم العجائز والشيبة صح ناس العواجيز فين الشباب الصحة والقوة والعنفوان فين نايمين يشخروا ده الراجل الكبير جاي على عكاز يتعكز وجاي يصلي الفجر مع ضعفه في جماعة ورجليه عمالة تغص في الطين واسنانه بتخبط في بعضها من البرد وتحامل على نفسه طاعة لله ليختم له بالخاتمة الحسنة وانت شباب وقوة ونايم تشخر كل يوم تصلي الصبح الساعة عشرة الصبح كل يوم تجمع الفجر مع الظهر أما تستحي من الله وأنت تصلي وتجمع الصلوات مع بعضها أنت ما عندكش دم يا ابني أنت ما بتتكسبش من ربنا بتقول له إيه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إذا دخلت إلى المسجد ورأيت أن الذين يعمرون المسجد هم الشيبة أعرف أن الإسلام ذاهب أما إذا دخلت المسجد لا سيما في دروس العلم وصلاة الفجر ووجدت أن أكبر عدد شباب يرقص قلبي طربا وأعلم أن الإسلام قادم الشباب هم بكرة غدنا المرتقب الأمل أملنا نايم عن صلاة الفجر مستقبل الأمة يضيع صلاة الفجر في جماعة فهل يعول على هؤلاء كبر عليهم أربعا وصلي عليهم جنازة والعجيب أن الناس الذين يضيعون صلاة الفجر في جماعة العجيب أنهم بعد صلاة الفجر بدقائق لما بنخلص صلاة الفجر على الساعة خمسة خمسة وي خمسة ايه خمسة وكاس خمسة ونص بعد دقائق نصف ساعة تجد الشوارع تضيضة بالناس تجد محطات الأتوبيسات عليها عشرات ومئات من الرجال والنساء اللي سمعوا أذان الفجر قبل نصف ساعة وضيعوه ايه ده محطات مليانة شوارع دبت فيها الحياة السحام من حواليك في كل مكان اين كانوا من عشرة دقائق اين كانوا من ساعة كانوا يشخرون وما الذي ايقظهم نهاس الدنيا مكاسب الدنيا الوظيفة الشغل الفلوس يعني نهاس شديد خلف حطام الدنيا الفانية فوا عجبا لرجل ينادي عليه مناد الله فلا يجيب ثم بعد دقائق يجري كالكلاب في البرية خلف الجيفة المنتنة الدنيا مش ده حال الناس حال يرثى له حال يوجع القلب يا مضيع صلاة الفجر أو ما عرفت أن فعلك هذا علامة على نفاقك أو ما عرفت أن المنافق سمته تضييع صلاة الفجر أتحب أن تحشر في الآخرة مع أبي بكر وعمر أم مع عبد الله بن أبي بن سلول عايز تروح فين مع النبي طبعا خلاص صلي الفجر في جماعة يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار قال عبد الله بن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن قلنا ان ده ايه في نفاق لا لا الأخ فلان الأخ حافظ عشر تجزاء دارس عقيدة الأخ الأخ الأخ أقول لك بيصلي العشاء والفجر في جماعة تقول لي لا أقول لك ده فخ مش أخ ده أخ منه أخ إيه إن كان اللي حافظه ما حوقش بجدته صلوا على رسول الله ابن عمر يقول كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به اسمع بقى أنت متهم بالنفاق أنت منافق حتى تثبت لنا إن كان اللي حظه ما حوقش في جتته صلوا على رسول الله ابن عمر يقول كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به اسمع بقى أنت متهم بالنفاق أنت منافق حتى تثبت لنا العكس تثبت لنا العكس ازاي بانك تصلي العشاء والفجر في جماعة ملاش حل غير كده كلنا متهمون بالنفاق حتى نثبت العكس كيف نثبته صلي لنا بقى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة تقول لي بس اقول لك بس ان كنت جبت الفجر في جماعة يبقى من باب اولى تجيب ايه كل الصلاة في جماعة مش كده نعم يا مضيع صلاة الفجر أتدري ماذا يفعل بك الشيطان يا ابني يا اللي انت بتضيع صلاة الفجر انت شخشيخة في ايد الشيطان شخشيخة الاخ شخشيخة يا من تضيع صلاة الفجر حاجة وحشة أوي والله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ها يلي ما بيصليش الفجر في جماعة ودانك مراحيض للشياطين قمة الحقارة يا أخي ودانك مرحاض الشيطان ال WC بتاع إبليس الكلام على حقيقته الكلام على المجاز كفاية الوصف ده ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه فيا من رضيت لنفسك أن تكون أذناك مراحيض للشياطين أما آن لك أن تطهر وتتنظف بطاعة الله عز وجل خليك مع ربنا يا ابني عشان تبقى نظيف ربنا نظيف يحبه النظافة طيب لا يقبل إلا طيبا روى البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة مكانها ويقول عليك ليل طويل فارقد هو نايم سمع أذان الفجر هيقوم يقول له ياه الدنيا برد سامع الشباك بيخبط ازاي من الهواء سمع المطر دي وحلة بره لا لا لا يا عم ربنا رحيم صليها الصبح في الدفع عليك ليل طويل ارقد ما تقومش ما تقومش نعم قال فإن استيقظ فذكر الله انحلت العقدة الأولى رحت ضارب الفرش برجليك زقيت البطانية وقمت قعدت وقلت الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور أو العودة تتفك قال فإن توضأ انحلت العقدة الثانية فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان صليتوا على رسول الله شوف بقى لما تصحى تصلي الفجر كده في جماعة وتقعد تذكر ربنا كده وبعدين تصلي ركعتين يكتب لك أجر حج وعمرة تامة تامة وتروح الشغل ها تبقى عامل ايه صحصح كده وتحس انك مبسوط والله اليوم من اوله طاعة تحس بانتعاش روحاني من أول اليوم طاعة وأي واحد ولا ملاحظ بيصلي الفجر في جماعة بيجيب كل صلوات يومه في جماعة صح؟ ولكن أنا ابتديتها كويس نختمها كويس بقى مش معقول أصلي الفجر في جماعة وما أصليش الظهر في جماعة يبدأ كده ربنا ميسر له ربنا يوسع في رزقه لأن ربنا دعا النبي دعا لهذه الأمة أن يبارك ربنا لها في بكورها يبقى اكتجب النفس التاني بقى صاحي كده تحس انه مضروب 600 كسمة معقد وكشر زوجته بتصحيه قوم يا لا طيب كمان شوية قوم يا ابو ابراهيم وبعدين يا ولية نهارك اسود ما هو ضيع الفجر قايم كده ايه خبيث النفس اعوذ بالله قايم بيشاكل دبان وشه خبيث النفس كسلان ها يبقى ده فصل لصلاة الجماعة وهذا حال متاركي صلاة الفجر مع الشياطين ابليس يلعب بهم الكرة كما يلعب الصبية بالكرة نعم يا مضيع صلاة الفجر أو ما عرفت أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يا مضيع صلاة الفجر أو ما عرفت أن قرآن الفجر مشهودة أو ما عرفت أن الله وصف المؤمنون بأنهم على صلاتهم يحافظون وعليها كذلك دائمون طب سؤال يا عم الشيخ احنا عرفنا فضل صلاة الفجر ونفسنا والله نصلي الفجر في جماعة وبنقاوح وبنجاهد بس نمشي مظبوطين اسبوع ونخسع مش ده حالنا نعمل ايه عشان ما نضيعش صلاة الفجر او تحت عنوان اخر ما هي الاسباب المعينة على اداء صلاة الفجر في جماعة سؤالي واضح ها أه؟ طبعا كل اللي موجودين النهاردة صلوا الفجر في جماعة طب اللي صلى الفجر في جماعة النهاردة يرفع ايديه ويصدق مش ربع اللي قاعدين مش ربع اللي قاعدين انا مش هتكلم نلتقي بعد الفاصل بقى ان شاء الله صلوا على رسول الله شفت اخوك النهاردة كسب مكاسب قد ايه ضاعت منك طيب يا عم الشيخ كلامك كويس وانت كربكتنا النهاردة اعمل ايه بقى اقول لك نمرة واحد النية الصادقة العزم على ان تشهد صلاة الفجر في جماعة وورب الكعبة لو صدقت مع الله لصدقك الله ذلك لأنك نائم وروحك في قبضته فلو صدقت لأرسلها لك وأيقظك صح إن تصدق الله يصدق شوف الواحد مننا هو تلميذ وعنده الامتحان ما تقولوش اصلا سهران لا برضه يبقى الولد عنده امتحان بكره امتحان ويقعد يذاكر للساعة 4 صباحا وهيخش اللجنة الساعة 8 الساعة 6 يصحى لوحده من غير ما امه تصحيه صح مهموم نايم وهمه الامتحان عايز اراجع بدخول اللجنة بساعة بساعتين عايز اروح بدري ها مش كده الساعة البيولوجية زي ما علماء النفس بيقولوا مظبوطة صادق صحي صدقني لو انت صادق ربنا يصحيك ان تصدق الله يصدق يبقى النية الصادقة والعزم على شهود الجماعة في المسجد اثنين استحضار فضل شهود صلاة الفجر في جماعة في كل ليلة كل ليلة كده تفكر قبل ما تنام في الأجر الذي أعده الله لمن صلى الفجر فيه جماعة فهذا دافع لك إن شاء الله حتى تقوم ولا تضيعها مش كده تفكر في المكافأة يبقى تضيعها ازاي ثلاثة أن تنام على طهر اتوضى قبل ما تنام وقول اذكار قبل ما تنام اقرأ آية الكرسي اقرأ المعوذتين اقرأ الإخلاص اقرأ سورة تبارك فإنها المنجية من عذاب الايه القبر وادعوا الله واستك في الدعاء أن يوقظك أربعة النوم المبكر وعدم السهر ودي مربط الفرس الناس النهاردة يقعدوا سهرانين قدام التلفزيون اقل واحد بينام بدري بالله عليك بينام الساعة كام واحدة اتنين تلاتة واحدة واحدة ما هو بقى طول الليل كاكس السهرة وبعديه المسرحية وبعديه الفيلم الامريكي وبعديه ايه تاني بعديه مش عارف فمسلسل بيسلمك لفيلم وفيلم بيبصيك لمسرحية ومسرحية بتبصيك لحفلة يتفاجئ ان الساعة اربعة لك ياه الساعة اربعة قبل الفجر بدقايق يتسلل ويدخل تحت فراشه وينام هيصحى ازاي حتى لو سمع اذان الفجر البدن وحاجة البدن للراحة هتغلبه نام بدري الأرياف زمان بقى ما عارفش النهاردة حالهم ايه قل أن تجد واحد لا يصلي الفجر في جماعة صح؟ كانوا بيناموا بدري يصحى بدري يبقى نام بدري وابعد عن السهر طب يا عم الشيخ انا بسهر طول الليل اقرأ قرآن وبنام بضيع الفجر اقول لك غلط غلط طبعا انا طول الليل قيام ليل عمال اصلي قيام ليل وبريح قبل الفجر بربع ساعة والفجر بيضيع مني غلط غلط قال عمر بن الخطاب لئن اصلي الفجر في جماعة افضل عندي من قيام الليل كله صح ولا مش صح قيام الليل ايه سنة وصلاة الفجر في جماعة ايه واجب هتضيع واجب من اجل سنة قمة التغفيل ناس ما بتفهمش ان الشيطان يفتح للانسان تسعة وتسعين باب من ابواب الخير ليقصد له بابا واحدا من ابواب الشر يقول لك ما انت بتقرأ اهو ما انت بتقرأ قرآن طب ما انت ضيعت الفجر غلط ما ينفعش غلط ما ينفعش يبقى النوم المبكر وعدم السهر خمسة ودي مهمة جدا لكي تصلي الفجر في جماعة استعن بالله ثم بالأسباب الحسية يعني ايه الساعة المنبه اظبط المنبه على قبل اذان الفجر بعشرة دقائق سبب وحطه جنب دماغك هتصحى طبعا لو انت عندك ذرة ايمان ورن هتقوم انها في ناس تعبانة والله ممكن يرن جنبه روح حدفه الناحية التانية او يقفله ويروح نايم يبقى الاستعانة بالاسباب الحسية واحد من اهل الخير من اخوانك قول له يا عم الشيخ لو تكرمت قبل اذان الفجر بخمسة دقائق وانت نازل اتصل بيا اعمل تليفون انا بعمل كده مع المقربين مني قبل الفجر ايوه فلان اصحى ايوه يا فلان اصحى هما اتنين بس اللي بتصل بيهم ومش هتصل بحد تاني ده خراب بيوت يعني اه فانت اعملها خدها بقى مني واعملها مفيش جرس ما بيحواش مع الجماعة دول جرس جرس ايه ده لازم واتخانق معاه واقعد اقول له واحكي له قصة عشان يصحصحه شوية صلوا على رسول الله طب ده سبب مش وتواصوا بالحق وتواصوا بالايه ما توصوا بعضكم بالحق يا اخوانا قول لاخوكم وهتؤجر والله والدال على الخير كايه كفاعله هتاخد ثوابه فقول لاخوك اتصل بيه طب ما عنديش تليفون خلاص وانت معدي خبط على باب الشقه اديلي حس من تحت وإن الجرس أنت اتصرف ساعدني خد بيدي عارف لو انت اشتغلت معاه كده لمدة عشر ايام لمدة شهر سيبه بعد كده هي بس اول زقة صدقني اول زقة كده يدوق حلاوة الطاعة وي- والقرآن في الفجر يا اخوانا ليه طعم وصلاة الفجر حقيقي دون الصلوات لها طعم مميز كده سبحان الله فعلا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى استعين بهذا الساعات المنبهة تليفون هذه كلها أسباب تعينك على أداء صلاة الفجر في جماعة إن شاء الله بقيت نقطة أسوق لك نماذج للذين كانوا يستمسكون بالصلوات لا سيما صلاة الفجر في جماعة روى الطبراني بسند حسن أن الحارث ابن حسان وهو صحابي دخل بامرأة في ليلة اتجوز فرآه أصحابه في صلاة الفجر الليلة اللي اتجوز فيها ساب العروسة وراح يصلي الفجر في الجامع فقالوا إنما دخلت بأهلك البارحة قال والله إن امرأة تمنعني من صلاة الفجر في جمع لهي امرأة سوء انتوا فاكريني عشان اتجوزت الليلة دي اسيب صلاة الفجر اسيبها ليه عشان المرأة عشان حرمة والله العظيم لو ده حصل تبقى زوجة سوء ما تنفعنيش ولاة الامر ولاة امر المسلمين الحكام كانوا يأمرون الرعية بصلاة الفجر الحديث ذكره ابن ابي شيبة في مصنفه قال فقد عمر رضي الله عنه رجلا في صلاة الصبح خد بالك انت عارف من السنة ان الامام بعد ما يسلم يعمل ايه ها يلف ويبصلنا فتلاقي الامام يسلم وقاعد مدينا قفاه ده مش فاهم سنة السنة يلتفت ليه عشان يتفقد احوال الناس واحد جاي متأخر وبيصلي غلط يا بعد ما يخلص ياخده على جنب ويعلمه امال الامام ايه منجهة هي الامامة منجهة دي مسؤولية يقول له تعال بالراحة وكده وبلين واحد متعودين انه يصلي الفجر معانا في جماعة افتقدناه النهاردة اسأل عنه الراجل يمكن مريض يبقى عيادة مريض يمكن مات يبقى نصلي عليه جنازة مش كده يمكن فتن وساب الصلاة خالص يبقى ندعوه الى الله ده دور مضيع النهاردة من الائمة مع الاسف أذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ان ولاة امر المسلمين كانوا يأخذون بحجج المسلمين إلى المساجد ويتفقدون أحوالهم في صلاة الجماعة هذا عمر والحديث ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه فقد عمر رضي الله عنه رجلا في صلاة الصبح فأرسل إليه فجاء قال أين كنت يعني ما صليتش الفجر معانا ليه في المسجد قال كنت مريضا ولولا أن رسولك أتاني ما خرجت قال عمر فإن كنت خارجا لأحد فاخرج للصلاة صليت على رسول الله هو عايز يجامل عمر بيقول له لاش الراجل بتاعك جه والله ما كنت أخرج أنا عيان قوي قال له يا سلام يا أخويا طالما قدرت تخرج لي ليه ما خرجتش للمسجد ليه ما خرجتش تجيب نداء الناس هكذا كان ولاة أمر المسلمين يتفقدون أحوال الناس في صلاة الجماعة وهذا ضمان ابن إسماعيل وقصته ذكرها نعيم بن حماد وهي أعجب من العجب قال جاء ضمام إلى المسجد وقد صلى الناس وفاتته الصلاة فأقسم بالله أن يجعل المسجد بيته حتى يموت فما خرج من المسجد إلا إلى المقبرة يا سلام صلاة جماعة واحدة وقعت منه قال والله العظيم ما أنا خارج من المسجد إلا على ظهري جعل المسجد بيته فما خرج إلا إلى المقابر هكذا كانوا الشيخ حسين القاضي أبسين. الشيخ القاضي حسين ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الراجل ده وصل سنه ل 92 سنة 92 سنة وكان يحمل ليصلي الجماعة في المسجد شوف 92 سنة يعني مدشدش ويحمل حتى يصلي الجماعة في المسجد عبد الله بن الزبير كان اسمه حمامة المسجد لما كان يركع كان الحمام يسقط على ظهره معنى الكلام ده ايه تعرف الطيور جبانة جدا لذلك تلاقي العصفور كثير التلفت كل شوية خايف فمعنى ان العصفورة تقف على ظهره وتطمن ان ظهره ساكن لدرجة ان العصفور ظنه جدار حيطة ميلة يقف على ظهره بأي ركوع وأي سجود هكذا كانوا أخوه بقى عروة أشهد عروة بن الزبير خرج إلى الشام فأصابت الآكلة آه قدمه قال له الأطباء نقطعها قال افعلوا ما تشاءون قالوا لابد أن نسقيك خمرا حتى تغيب فلن تطيق قال أشرب الخمر أيغيب قلبي عن ذكر الله ساعة والله لا يكون ولكن إذا جلست جلسة التشهد الأخير فاقطعوها جلس يصلي قعد يقرأ التشهد الأخير قطعوا رجليه وما شعر إلا عندما صبوا الزيت المغلي على موطن القطع حتى يجمد الدم ويمتنع النزف اغشي عليه وحمل الى بيته جاء الناس وقالوا لا ندري فيما نعزيك في قدمك ام في ولدك قال وما شأن ولد محمد قالوا خرج الى الاسطبل فرفسه الفرس فقضى عليه قال اللهم إن كنت قد أخذت فلكم أعطيت وإن كنت ابتليت فلكم عافيت رزقتني بأولاد أربعة أخذت واحد وطلقت لي ثلاثة وأعطيتني أطراف أربعة أخذت واحدة وطلقت لي ثلاثة وأبقيت لي فيك الأمل يا أكرم مسؤول وأجود مرجو العظمة دي هم دول الناس فيا مضيع صلاة الفجر أوما سمعت عما قلناه قبل ذلك أوما عرفت أن الذي يصلي في البيت هم الحريم والعجزة اللي النبي رخص له يصلي في البيت مين العاجز المكسح والنسوان تحب تبقى منين صلاة البيوت الحريم فكن رجلا واقتفي أثر سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم واستمسك بالصلوات كلها حافظوا على والصلاة الوسطى الصلوات كلها والصلاة الوسطى لا سيما صلاة الفجر وإلى هذا الحد نقف وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلى بالأسئلة كلام عن رجل قلبه معلق في المساجد بعدها بقى ان شاء الله ايه ورجلان تحابا في الله ان شاء الله لو حضرتك ذكرت حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله وصلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة هل ينطبق هذا الحديث على المرأة رغم ان صلاة الجماعة غير مفروضة عليها اه ينطبق عليه المرأة لو صلت الفجر في مسجدها في بيتها مش كده كل واحد فينا لازم يكون في بيته مسجد مسجد يعني ايه مكان في البيت يخص بالصلاة لان السنة انك تصلي صلاة السنة فين في البيت قال رسول الله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني ايه يعني اجعل لبيتك نصيب من الصلاة صلاة الفرض ولا السنة احنا قلنا الفرض في البيت للحريم يبقى السنة ف فوت الانتريه مش عارف فين في الم... يعني في زاوية كده تصلي فيها فهي لو صلت في مسجدها في بيتها الفجر وبعدين قعدت تذكر ربنا وبعدين وقت الضحى دخل وصلت ركعتين يرجى لها أن تأخذ نفس الأجر إن شاء الله أصلي للناس إمام ولكني عندما أقرأ أغمض عيني فهل علي إذ لا لكن مش دي السنة ما أصبتش السنة السنة إنك تنظر في مكان السجود فذلك أقرب للخشوع ها؟ في في مسجدنا احنا وبكر مفيش فيه مسجدنا وبكر مفيش فيه سادة فان شاء الله المسجد لما يجيبوا الفرش يجيبوا سادة ماشي يا عم شيخ يبقى لون واحد اخضر كده و... اي لون كده بس لون واحد ان شاء الله بعيد عن الزخارف لكن قال بعض اهل العلم لو رأيت أنك تخشع بهذا وستشغل إن لم تغمض عينيك فافعله ده رأي تاشر لكن, لكن الأصوب النظر في محل السجود أقرب لليه للخشوع هل يوجد حنة قبل ليلة البناء في الإسلام لا فيش في الإسلام حاجة اسمها ليلة الحنة فيش الكلام ونعمل حنة بقى و... ونجيب فرقة طبل وابو جلامبو نايم على جنبه ها والنقطة و... ولف وحماتك تقول لك نادر علي لا رؤوس لك اللي تحنتك يا ولية تلم لك نذرة مش ربنا بيقول يوفونا بالنذر نذر يا اخي يا سلام مفيش حاجة اسمها الحن لكن شرع يجوز للمرأة او ما حرم الاسلام على المرأة الحناء بل الحناء زينة أقرها الإسلام فالمرأة المسلمة تتحن في أي وقت يعني متجوزة ولا خمسين سنة تحط حل في إيديها و... ومال دي زينة المرأة في إيديها زينتها لا سيما المرأة العربية فتحط زينة فطب ينفع تحط في الحنة تحط وتتبسط مش مشكلة طب أنا كراجل أحط أقول لسعادتك الحنة زينة خاصة بالحريم فخليك راجل يا ابني انت من اولها هتقلب قبل الفرح هتقلب خليك راجل يا ابني خليك راجل حنا دي للنسوان مش للرجال الا المرض بقى لا هو في ليله الحنه بيحطه في الشعر اه ماشي اخر يقول طب وصبغ الشعر لا ده جائز في اي وقت بالمرأة ولا الرجل انا بتكلم على الحنة اللي فين في الايدين والرجلين لا يجوز أن يضعها الرجل إلا كدواء رجلين فلاقة طبيب قال له يا ابني علاجك تحط حنة في رجليك هتعمل دواء بقى دواء اه يجوز انما للتزين الحناء زينة في الايدين والرجلين لمين للمرأة فقط ربنا يفتح عليك الواحد بيصحيه عند صلاة الفجر راح وجه لقاها نايمة يعمل ايه ينضح الماء في وجهه صحيها كده بالراحة قوم يا ام محمد صلي الفجر تقول لك سيبني انا كنت بغسل وتعبان طب ده النبي قال اللي بيصلي الفجر هيشوف وجه الله تقول لك طب مالكش دعوة انت طب يا حاجة عشان أتقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر تحب تبقى منافقة يقول لك مالكش دعوة ربنا غفور رحيم طب يا حاجة عشان خاطري طيب يا حاجة مفيش تروح حاطط ايديك في كوباية مية وتروح ماضح رشاش ما تخافش ما تخافش رشاش الماء في وشها هتقوم طبعا في الأول أنا عارف هت ممكن تديك بوكس في عينيك ما تقولش الشيخ قال انا عارف انه مجرب لا لا والله لا احنا بنصح بيصحى على طول ف... فكده بالراحة رشاش الماء وهي برضه تعمل كده والنبي دعا للرجل الذي يفعل هذا مع زوجته ودعا للمرأة التي توقظ زوجها ليه للصلاة بس عشان خاطري يبقى رشاش مش تروح جايب الكوباية وتقول له الشيخ موسى عزت له الله يخرب بيتك وبيته فانا قلت ايه رزاز اهو اهو حاجة يعني طب ظلت ورجعت لقيتها نايم صحيح صحيح ما تسيبهاش يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وايه واهليكم نار اصل هي فرقتك هي فرقتك ستسأل عنها في الاخرة اصبر علينا انا بخاف من الاسئلة الشفوية دي هل يجوز ان يرفع الواحد يده وهو يقول السلام عليكم اه يجوز واحد بيسلم كده يقول لك السلام عليكم ينفع انما تشاور فقط هذه من عادات اليهود عشان ميبقاش في خلط بين النصوص تعاد تعمل واحد كده آه دي من عادات اليهود لكن ده مع ده السلام عليكم ورحمة الله ينفع يجوز ان شاء الله كلام واضح طيب ما حكم ما حكم قراءة الفاتحة في الافراح بدعة يقول لك اقرا نقرا الفتح اشمعنى الفتح طب ما تقرا سوره الكوثر سوره البقره اشمعنى الفتحه يعني هذه بدعه قراءه الفتحه على الاموات وفي ساعه الخطوبه بدعه طب اعمل ايه قولوا اللي ورد عن النبي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير هو النبي سابك لايص ما هو قال لك تقول ايه فاضطررت ممكن تقولها على بسبيل علانية الدعاء ان الفاتحة دعاء كان بقول لك ما تقولهاش السنة بارك الله لكما بارك عليكما جمع بينكما في خير مبتدع هو قراءة القرآن أصلا في المسجد قبل صلاة الجمعة بصورة جهرية في الميكروفون بدعة هو هو يعني هو أولها نيلة وآخرها هبال بدع هل ثبت أن النبي عندما كان يزور الشهداء في البقيع أو موت المسلمين إنه كان بيقول الفتحة على روح فلان هل ثبت ها هم جايبين الكلام ده منين الله ما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد ده ثبت عن النبي لا ثبت عن ابو بكر او عمر او عثمان او علي لا امال انتوا يعني بتمشوها ازاي اما النبي دفن عياله كلهم وهو صاحي ما عدا ستنا فاطمه ودفن بعض نساء خديجه وغيرها ما قالش الفاتحه اروح خديجه كان بيقول إيه ادعوا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال ده اللي ثبت عن النبي يبقى الدعاء بالنسبة لإنكار المنكر بالقلب ما هي الحالات والله لو وجدت مفسدة نزلت من بيتكم لقيت واحد بيشرب جوزة حشيش مين ده بقى ابني ابنك اقول لك ارقعه قلمين وكسرها له وطلعه فوق لان ابنك في سلطانك مش كده خلفت لا ده جاري طيب جارك ده بيحترمك وبيخاف منك وبيهابك اه يعني لو كسرتها له مش هيقول لك حاجة لا اقول لك زلها لا ده ولا قليل الادب هعمل كده هيديني بنية في وش هيقلع على عيني اقول لك ولا تلمسه بالراحة السلام عليكم ورحمة الله والله انت جاري ومسلم وحبيبي وانا عايز لك الخير وده ابن حرام وبيدمر صحتك وفلوسه دي صرفها على عيالك بالراحة اه بالتي هي ايه احسن التعظ كسبنا مسلم خلاص لا ده حتى الكلمة مش هيقبلها اقعد بقى يعني شواطلي هقول له هيهزقني اقول لك ولا تقول له يبقى لا تنكر بايدك ولا بلسانك خالص امال اعمل ايه أنكر هذا بقلبك لازم يكون في استطاعة ولازم نقيس المصالح والمفاسد من الغباء أن تذهب لتنكر منكر فيذهب هو وتب... فتذهب أنت ويبقى هو زي العيال الأغبياء راحوا كسروا نادي الفيديو طب ما أنت غبي إيه اللي حصل هو راح والنادي قعد يا ابني هو الإسلام قال لك كده أنت مش فاهم إسلام والله والله ما فاهمين إسلام وليش مجاملة لحد وربي يشهد غباء غباء اروح اكسر قهوة طب ما هتتجدد تاني وانت مش هت... هتروح في ستين مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته